رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا ويفتح قلوب عبادك ويهديهم إليك ويدلهم عليك اللهم استخدمنا واستعملنا في طاعتك ونصرة دينك ونشره والدفاع عنه وتبليغه إلى العالمين بأرقى السبل يا رب العالمين أيها الإخوة الأكارم أيتها الأخوات الكريمات مرحبا بكم في لقائنا الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء نستكمل رحلتنا التي بدأناها في اللقاء قبل الماضي تحت عنوان رواحل الإسلام وقد استقينا هذا العنوان واستمددناه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة وقلنا إن الإبل منها ما يصلح للحم يتنحر ومنها ما يصلح للسقي يدور الساقية نجيب عليه المية من البير ومنها ما يصلح للسفر والإبل التي تصلح للسفر ذات مواصفات قياسية يعرفها من يركبها ويستخدمها دائما ولذلك يطلقون على الناقة التي تجهز للسفر وتصلح له راحلة راحلة تتحمل المشق تقطع بك الطريق تصل بك إلى المحطة التي تريد بلوغها كذلك الناس إذا أردنا أن ننتقي منهم من يقوم بهذا الدين ويرفع رايته ويعمل لأجله ويعيش له فإننا لا نكاد نجد في كل مئة واحدا إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة كل مية نلاقي واحد يحمل هم الإسلام يعني 99 تبص تلاقي عندهم ضعف في ناحية أو ناحيتين أو ثلاثة أو أكتر إنما مين بقى اللي يصلح ليكون لسانا مبلغا عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدعاة ألسنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه قال بلغوا عني فكل من يتحمل الدعوة ويبلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو لسان لرسول الله عليه الصلاة والسلام يبلغ العالمين يثبت المؤمنين ينشر هذا الدين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذه مهمتنا يعني احنا حين ننصر الله عز وجل إنما ننصره بإقامة دينه في أرضه وإبلاغ هذا الدين للعباد ولينصرن الله من ينصره من ينصر الله ينصره الله إذا كنت تنصر الله ربك في إقامة دينه وتثبيت دعائمه وأركانه فإن الله عز وجل ينصرك ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز طيب الذين ينصرون الله عز وجل ويستحقون نصر الله ماذا يفعلون الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور إذا هي الدعوة إذا سل نفسك هل أنا راحلة من رواحل الإسلام أم ماذا هل أصلح لينتقل الإسلام عبر كتفي إلى الآخرين أم أنني أقع على الأرض ولا أستطيع الصمود بهذا الحمل أو القيام به ينبغي أن تسأل نفسك هل عبر الإسلام بواسطتي وعن طريقي إلى غيري غيري مين ده ممكن تكون زوجتي ممكن يكون زوجك ممكن يكون ابنك ممكن يكون بنتك ممكن يكون جارك جارتك صديقك صديقتك صديقتك وهكذا يبقى كل واحد يسأل نفسه أنا بقيت جسر وممر ومعبر الإسلام عبر بوس عليا إلى الآخرين ولا جه لحد عندي ووقف وانقطعت السبل بالإسلام عندي ولم يجد طريقا لدي اسأل نفسك السؤال ده ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أولئك الذين يعبر الإسلام على أكتافهم وأجسادهم وأرواحهم ليعم العالم كله إلى الأقربين وإلى الأبعدين إلى العالمين جميعا ولتعلموا أيها الإخوة الأفاضل أن من اختصه الله عز وجل بالعمل على نشر دينه والسعي في تبليغه إلى العالمين من أفضل الناس عند الله عز وجل لماذا؟ أنا هقرأ على حضراتكم مقطع جميل جدا من المقاطع التي عبر بها ابن القيم عن الدعوة إلى الله والدعاة إلى الله وركزوا معايا حضراتكم شوف ابن القيم بيقول إيه في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم يقول الدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم هم خلفاء الرسل في أممهم إذا الدعوة إلى الله عز وجل يقوم بها الأنبياء ثم يرث الدعوة وتعليم الدين وتبليغه إلى العالمين الدعاة إلى الله عز وجل وهم أي الدعاة إلى الله هم خلفاء الرسل في أممهم فكل من يقول للناس قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يعلم الناس الخير ويأمرهم به ويحضهم ويحثهم عليه هذا خليفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم ده الواحد فينا لو بقى وكيل كلية ولا نائب مدير ولا نائب رئيس ولا, ولا نائب وزير ولا أي حاجة من إن ولا نائب شيخ غفر حتى بيفرح والناس تهنيه ويبقى رافع راسه لفوق ويشوف نفسه شويتين أو ثلاث شويات أو شوية ما بالك لما تبقى نائب وخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم وهم أي أتباع المرسلين خلفاء الرسل في أممهم والناس تبع لهم يعني الناس وراء الدعاة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ثم يقول ابن القيم وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له حفظه وعصمته من الناس قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يبقى التبليغ وهذه من صفات الأنبياء جميعا يشترط في النبي صفة التبليغ أن يبلغ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني لكم ناصح أمين طيب أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وضمن له إذا بلغ الرسالة عمل اللي عليه إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أنا علي أبلغ بس أنا علي أبلغ كون بقى الشخص اللي وصلت له الرسالة أو الدعوة أو الدين يعمل أو ما يعملش مش مسؤوليتي أنا بقى دوري أن أنا أعرفه بحكمة ببصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني كما أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يبقى طريق النبي عليه الصلاة والسلام أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الحكمة مع اللي عارف الحق وماشي عليه فأنت بتثبته بالحكمة والموعظة الحسنة مع اللي عارف الحق وبيخالفه فده بتخوفه والموعظة تعليم مع تخويف الموعظة تعليم مع تخويف يبقى واحد عارف ان الخمر او المخدرات حرام هو عارف فأنت تروح تخوفه أن من مات مدمنا لقي الله كعابد, كعابد وثن تخوفه بتقول له الخمر الخمر من شربها من سكر منها سقاه الله عز وجل من طينة الخبال الخمر بقى اللي هي المخدرات كلها حشيش أفيون بيرة بوظة إيه إيه ترامادول م- مع- كله بانجو ك- كل م- هيروين كوكايين اي انواع من ماكس مش كل انواع المخدرات بيره شمبانيا ويسكي فودكا كله كله كله كل ده اللي يشربه ويصر على شربه ايه اللي يحصل سقاه الله من طينة الخبال قالوا وما طينة الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل النار لما أهل النار يتشووا في النار كده والعياذ بالله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا ال- العذاب وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم اشربوا المية اللي بتغلي في جهنم ربنا يعافينا وإياكم تاكل الأمعاء تنزلها أهو الصديد والقيح وعصارة أهل النار يشربها اللي كانوا بيشربوا المخدرات فأنت دي اسمها موعظة يبقى الحكمة مع من يعرف الحق ويدين به ناقش معاه وتاخد وتدي كده ثبتوا بعض الموعظة الحسنة التعليم مع تخويف مع اللي عارف الحق لكن بعيد عنه ده بتخوفه طيب وجادلهم بالتي هي أحسن مع المخالف في الدين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم دي بقى مش التي هي أحسن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم يبقى إذا الجدال بالتي هي أحسن مع المخالف في الدين محاورة للوصول إلى الحق إلا إذا أساء وسب وشتم نغلظ له القول يبقى احنا كده منهج النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بالتبليغ بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته طب إذا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة ضمن الله عز وجل له حفظه وعصمته من الناس لن يصل إليه أحد بسوء يعني والله يعصمك من الناس اسمع بقى يبقى احنا عندنا شرط وجزاء قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك طب إذا بلغ والله يعصمك من الناس طيب يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما يبلغ ربنا يعصمه من الناس ويحفظه نعم طب دي للنبي عليه الصلاة والسلام وحده ولا كل من يقوم بتبليغ الدعوة يحفظه الله هي دي بقى قال ابن القيم أمر, رس أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له حفظته وحفظه وعصمته من الناس وهكذا المبلغون عنه صلى الله عليه وسلم من أمته كل من يبلغ الدين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب أو بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له يبقى أنت بلغت بقوة خذوا ما أتيناكم بقوة استفرغت وقتك وجهدك ومالك وصحتك واستفرغت طاقاتك وإمكاناتك وسخرت كل ده في سبيل تبليغ الدين ربنا يحفظك على قد اللي عملته لكن انت عملت ساعة بس كده للدين والباقي مش تبع الدين يعني لنفسك كده مش لنشر الدعوة تاخد من حفظ الله بمقدار الساعة الحفظ الخاص للدعاه يبقى كلما كنت مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخرت الأوقات والإمكانات كلما كان الحفظ أقوى وأتم والعصمة أكمل من عند الله عز وجل على قدر قيامك بالدين وعلى قدر تبليغك إياه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يبلغوا عنه ولو آية ودعا لمن بلغ عنه ولو كان حديثا واحدا شوف الجملة اللي جاية الرائعة الفريدة الماتعة شوف بيقول ابن القيم بقى وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة اللي الدين يعني الشريعة الإسلامية وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم ودينه إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو اللي بيعلم الناس الدين أفضل من اللي ماسك السلاح يواجه الأعداء إزاي يعني دي بقى ده احنا بنقول الشهادة في سبيل الله هو مين اللي هيحرض ده يمسك السلاح ويقف قدام العدو العالم ومين اللي هيعلمه أن الجهاد في سبيل الله فرض عين إذا دخل العدو بلدا وفرض كفاية إذا قام به البعض وكان يجزي أعدادهم العالم مين اللي هيحببهم في الشهادة العالم يبقى إذا العلم هو الأساس تبليغ الدين هو الأساس تبليغ دينه صلى الله عليه وسلم وسنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو ليه؟ لأن تبليغ السهام إلى نحور العدو إنك تضرب بالنار في العدو اللي بيهجم على البلد يفعله كثير من الناس ناس كتير يقدروا يمسكوا السلاح يواجه العدو ناس كتير حاجة سهلة إنك تمسك السلاح وتواجه العدو اللي بيهجم أما تبليغ الدين والسنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم, في أممهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه يبقى دول صفوة دول إيه صفوة كما قال الحسن البصري في تفسير قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قال هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله من خلقه فهل أنت راحلة من رواحل الإسلام وهل أنت جسر ومعبر يمر الإسلام من خلاله إلى الآخرين هل أنت قائم على توريث الدين إلى أهلك وأولادك وأقربائك وجيرانك وحيك وبلدك ومن تستطيع من العالمين إن كنت مدرسا هل أوصلت الدين إلى التلاميذ في الفصل ده أنا بدرس كيمياء ينفع توصل ده أنا بدرس محاسبة ينفع قبل ما تبدأ درس المحاسبة تقول يا ولاد علم المحاسبة اللي هندرسه ده كله علم مهم وموجود أصله في القرآن الكريم فين يا أستاذ هيتعلقوا بالقرآن بس مش تاخد منك دقيقة ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب يا ولاد في مادة الإحصاء يا ولاد احنا مادة الإحصاء اللي هنتعلمها احنا كده بنتعلم النبي عليه الصلاة والسلام أرسى دعائم الإحصاء ازاي يا أستاذ يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أحصوا لي كم نفسا تلفظ بالإسلام في المدينة الإحصاء اهو أصل من الأصول اللي بيدرس صيدلة أو التراكيب الدواء الدوائية يا ولاد أيها أستاذ والله إحنا النهاردة علمنا كله اللي هندرسه السنة دي أو ثلاث سنين أو أربعة هيدور حول حديث واحد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إيه هو؟ تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ أو برأ بإذن الله يبقى مهمتنا أن احنا نتقن العمل ونطلع دواء يتوافق مع المرض عشان يشيله كل علم هتلاقي تأصيل يبقى يستطيع الأستاذ أن يدعو تلامذته بمثل تلك الطريقة مش محتاجة شيخ بقى كل واحد في مجاله اعرف لك معلومة تخدم على دينك حتى في الزراعة عندنا أكثر من ألف آية في الزراعة في القرآن الكريم الظواهر الجوية في القرآن الكريم كل علم ليها أساس دي الدعوة إلى الله عز وجل مش هنخسر حاجة خلاص المشكلة يعني لما نيجي في حكاية التلت والسدس والتمن والربع والنص ايه الم... في الابتدائي ايه المنع يقول يا اولاد عارفين ان التلت والتلتين والربع والنص والتمن والسدس موجوده في القران فين يا استاذ في اي تواريث يا اولاد يلا نطلعهم يلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك تلتين هم وإن كانت واحدة فلها النصف أدي النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أدي السدس وهكذا البقية يبقى عرف آيات المواريث كده نوصل الدين صح ده حتى اللي بيعلم ألف باء تاء ثاء للأولاد في الحضانة كي جي 1 وكي جي 2 الكشكشة اللي طالعين لنا فيها حضانة أولى حضانة تقول أولى حضانة لازم تقول KG 1 و KG 2 و Grade 1 و Grade 2 مش عارف ايه الكلام ما تقول الصف الثاني مالها اللغة العربية المهم بدل ما اقول له ألف أرنب هيطلع يحب الأرانب كل يوم يا بابا عاوز أرنب الله طب ما تقول له ألف كلمة طيبة كل أدب ألف أدب عارفين الأدب يا أولاد يعني لما الكبير يتكلم إحنا نسكت لما الكبير يبقى ماشي ما نمشيش قدام منه نمشي جنبه أو وراه أدب وترسم له الصورة قاف قطة مياو يطلع الواد يحب القطط طب ما تقول له قاف قرآن وترسم له أو ميم مصحف كاف كرة هيطلع يحب الكورة طب ما ترسم له كتاب يطلع يحب القراءة راء رحمة طب ما تجيب له بقى صورة الرجل الذي سقى الكلب وتقول شوف يا أولاد لما الراجل ده سقى الكلب ربنا رحمه رحمة يبقى نبدأ من خلال الحروف ده اهي في البعض أنا عارف أن البعض بيحاول يجيب حاجات حسية احنا ممكن نلاقي تراكيب حسية موجودة عندنا كل تركيبة هتجيب مثلا الكاف كتاب أهو حسي هيبقى مرسوم الكتاب وهكذا ممكن تجيب كلمات وتقول اللي ورا منها من المعاني يطلع بعدد الحروف اللي هنعلمها للأولاد 200-300 كلمة مرسومين قدام ميم مئذنة ميم مسجد وترسم له مسجد وترسم له مئذنة المئذنة يا أولاد عارفينها آه بيعملوا بيأذنوا عليها حد حافظ الأذان يا أولاد آه الهمزة بقى الطايرة المادة الطايرة آه ده, ده معلش همزة القطع أذان أذان في فيكم حد حفظ الأذان يلا نأذن طب لما تبقى تحتها كسرة إقامة يعني إيه إقامة يعني الله أكبر الله أكبر إلى آخر صيغة الإقامة الله سبحان الله نقدر نعلم أولادنا بالطريقة دي كده إنما إحنا علمناهم تاء تفاحة وألف أسد و... أنا ما بقولش إن ده حرام ولا غلط بس إحنا عايزين نربط الدعوة تتأصل في نفوس أولادنا هو ده اللي عمله مين الإمام الشعبي ما احنا الدعوة للشرائح كلها هو ميدان الدعوة إيه الإنسان ميدان الدعوة وإطارها الإنسان والأرض كلها ده شغل الدعوة الإنسان يعني إيه؟ الطفل الصغير الفتى الرجل الكبير البنت الصغيرة الصبية الفتاة المرأة الشابة الكبيرة المسلم غير المسلم الأبيض الأسود الأحمر كله الدعوة دي للعالمين للمسلمين وغير المسلمين وده بيناه في اللقاء اللي فات فاحنا عايزين نعلم أولادنا كده صاد صلاة ونجيب واحد قائم أو راكع راء ركوع سين سجود قاف قيام ونرسم الصورة يبقى لما نكتب ال- الكلام كده تاء تكبيرة ونكتب الله أكبر يبقى تقول الله أكبر وتدخل الصلاة قاف قيام أصلي وأنا قائم راء ركوع ولا أقول لك قاف قراءة قاف كسرة قي قراءة أقرأ الفاتحة وسورة سين سورة راء ركوع سين سجود تاء تحيات تاء تسليم إيه المانع إن أنا أعمل كده مع أولادي يبقى علمتهم الصلاة من خلال الحروف وصلت الفكرة الإمام الع- ابن عامر ابن شراحيل الشعبي عمل كده بدأ بالأولاد الصغيرين أولادنا اللي كادوا يروحوا مننا سبيستون وأرتينز و- ده دي الحاجات التعبانة إنما القنوات اللي قاعدة تمسخ عقول أولادنا بالأفلام الكاراتيه والعنف وأفلام الكرتون ومش عارف إيه وحاجات لا قيمة فيها وبتعلمهم المنكرات والموبقات والله لقد شاهدت قنوات بعض الأطفال فيها مناظر قبيحة يندى لها الجبين وفيها أفعال شنيعة تعلم الأولاد من الصغر الشهوات الدنيئة وفي ش- حتى شفت في بعض القنوات بتعلم الأولاد إز- الأولاد إزاي يلجأوا للصليب ساعة القوة صدقهم وبتتعرض في قنوات المسلمين زي الواد يقف قدام الصليب كده وإن هو الصليب اللي هينصره على الأعداء الله عايزين أولادنا نلحقهم قبل ما طيب اللي راح راح بقى الله أعلم يتعالج ولا ما يتعالجش ونسأل الله أن يهدي أولادنا وأولاد المسلمين عامر بن شرحيل الشعبي كان بيدعو الأطفال إمام كبير عامر بن شرحيل الشعبي إمام كبير حتى عبد الله بن عمر كان يمر عليه يقول هذا الرجل أحدثكم عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه ومغازيه كأنه كان يشهدها معنا ما هو من التابعين عامر بن شرحيل الشعبي عبد الله بن عمر الصحابي بيقول الراجل ده بيحكي لكم السيرة زي ما يكون حاضر أيام النبي عليه الصلاة والسلام فكان عامر بن شرحيل الشعبي شيخ الإسلام في زمانه الإمام الكبير اللي الدنيا بتيجي من كل صوب وحدب عشان يتعلموا على إيديه ويلجأوا له في الفتاوى المعضلة ويحملوا عنه العلم كان مخصص جزء من وقته بعد صلاة العصر كده يقعد في المسجد الكبير ويلم أولاد المسلمين يقعد يعلمهم الدين الأولاد خمس سنين وسبع سنين وعشر سنين فمر عليه واحد قال له يا إمام أنت تجلس مع هؤلاء الأولاد يعني سيبها لحد من تلامذتك الصغيرين خليك أنت الإمام الكبير اللي الدنيا كلها جايالك أكبر عمة في الإسلام أنت تقعد كده على كرسي كده وفي مكتب حلو كده والناس تجي لك وتسلم عليها وتاخدها بالحضن إنما تقعد مع العيال قال له ويحك ويحك إن هؤلاء الأطفال يحفظون عليك أمر دينك دول أنا لما أعلمهم من نعومة أظفرهم واغرس فيهم الإسلام وهم لسه عجينة بتتشكل مش هينسوه أبدا هشكلهم على الخير وعلى الدين وعلى العلم هيشبوا عليه أما يكبرهم مش هيطلع العلم من عندهم أبدا ويحك هؤلاء الأطفال يحفظون عليك أمر دينك الناس في الغرب أوروبا وأمريكا عارف مين اللي بيدرس في الحضانة والابتدائي هناك دكاترة دكاترة ناس معاهم شهادات الدكتوراه لأن عارفين إن الأولاد دول لو اتأسسوا صح بعد كده الإعدادي والثانوي والكلية كلام فاضي بالنسبة للتأسيس صح إنما إحنا في بلاد المسلمين غالبا ما مش قصد ذم الأساتذة والله العظيم غالبا هتلاقي إن يودي الابتدائي أي حد فيهم أساتذة كويسين وأنا عشت والله أنا عن نفسي المدرسة اللي اتعلمت فيها مدرسة ديبي الابتدائية بلدي تعلمت فيها على أساتذة كرام اللغة العربية شربناها والعظيم واحنا في رابعة ابتدائي وخمسة والله ما تأسست في اللغة العربية إلا في رابعة وخمسة وستة ابتدائي لما كان في ستة على يد الأستاذ محمد وهبان الله يرحمه كنا نقول عليه الشيخ محمد والحساب الأستاذ عبد المغني خليل والدين الأستاذ عبد النعيم مش عارف مين عد علمونا وكانوا يشربونا العلم ده زي ما يكونوا ناس يعني كل حياتهم للعلم بس ده حتى اللي ما كانش يروح الدرس الخصوصي ينضرب ينضرب عشان ما راحش للدرس يتعلم زيادة لو ما معكش فلوس تعالى وانا خدت الفلوس من ابوك سبحان فلوس كانوا بيدوروا على الفلوس والله العظيم قد ما كانوا بيدوروا على العلم عايزين العهد ده يرجع تاني ونعلم أولادنا الدين ونعلمهم الدعوة منذ نعومة أظفارهم طيب اسمع بقى كده احنا خدنا المثل اهو الصبيان الصغيرين اهو الصبيان الصغيرين كان الإمام عامر الشعبي بيدعوهم إلى الله عز وجل عارف في واحد اسمه معروف الكرخي معروف الكرخي ده أحد الأولياء أولياء الأمة الصالحين الثقات ده قصته طويلة أنا مش عايز أقولها مشهد منها بس هو صغير كده وعنده سبع سنين كان أبوه وكان نصرانيا وأبوه وأمه نصرانيان أيضا فكان يقولان له ثالث ثلاثة يقول الله واحد بالفطرة فيضربان فيقول الله واحد فيضربان ففر منهم وهرب فبكى أبوه وأمه بكاء شديدا وظلا يبحثان عنه طويلا سنين فين لحد ما رجع فدعاهما إلى الإسلام فأسلما شوفوا صغير الله واحد معروف الكرخ بقى لما بقى مشتهر في الولاية عرف ان الزرعة تبدأ من هناك من هناك من الأساس من عند الأولاد الصغيرين نصلحهم ونربيهم صح سيبهم بعد كده والله هيمشوا في سكة الشهوات ما تلطهم الشهوات أبدا ولا تصيبهم ولا تفتنهم شبهة ولا توقعهم شهوة فكان بيعمل ايه كان هو رايح الجامع يلم الجوز الجوز اللي بقى من شجر الجوز ده ويروح للأولاد يقول يا أولاد تعالوا صلوا معنا وأنا أعطيكم جوزا اللي هيجي يصلي هديله جوزاية فالأولاد تملى الجامع فيقوم يروح يديهم كل واحد جوزاية طب كان بيجيب الجوز منين كان يطلع بعد الصلاة يروح يلف عند شجر الجوز اللي موجود في الغابات كده ويملى له قفة كده ولا شوال ويرجع ناس يقولوا له بقى انت تتعب نفسك التعب ده عشان شوية عيال طب لو ما قدرش وما كانش عنده صحة يروح يلم او تعبان او مشغول يروح ياخد الفلوس اللي موجودة عنده في البيت يشتري بها جوز من عند الفكهاني ويقول خدوا يا- تعالوا يا ولاد صلوا وانا اديكم جوز يقولوا له ضيع هتضيع فلوسك وهتتعب نفسك يقول لهم وما علي الا افعل ذلك انتوا عايزين تحرموني ليه اه هروح الم الجوز من تحت الشجر واخلي الاولاد يجوا المسجد وادي لكل واحد جزايه وما كنتش اقدر اروح الم هشتري واديهم ليه قال وما علي اذا صلوا واعطيتهم جوزا ده انا المستفيد يبقى انا علمتهم الصلاه واديت لهم جزايه شوف كانوا بيجيبوا ازاي دعوه حتى مع الاولاد الفتيان بقى الفتيان مالك او الشباب خلينا الفتيان الأول لأن الشباب عدوا مرحلة البلوغ الفتيان يعني إيه قاربوا على البلوغ 14 15 سنة ها يا بلغ لسه بالغ يعني يومين شهر شهرين يا لسه هيبلغ على وش بلوغ يعني وبيسموه الحزور الفتى الحزور أو الحزور جمعها حزاورة حزور وحزور وحزور أو حزور وحزور وحزور مش حزور ورق لا حزور ده اسم حزاورة بيقول آه، جندب بن عبد الله بيقول كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ياه عندهم 14 سنة وملفوفين حوالين الإمام الأكبر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام مال الصف الأولاني كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة وإحنا يا دوبك على وش بلوغ أو بلغنا لسه طازة جديد كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة أنا بركز على حزاورة شايف الدعوة المسجد كان فيها إيه أنا عايزك تقول لي المساجد الشريحة من عشرة لتلاتين سنة كم واحد في المساجد من عشرة لتلاتين سنة هتلاقي الشريحة دي واقعة قليل ما هم عد كده طب عد النهاردة الفجر الليلة دي طب عد بكرة الظهر طب عد العصر عدد محدودة طب عد يوم الجمعة ده انا بلغني في مسجدين كده قصاد بعض واحد في اول شارع واحد في اخر شارع يقول لك الشباب ياخدوا السجاد بتاعهم ويقفوا في نص الشارع يتكلموا مع بعض والامام اللي يخلص قبل التاني يجروا يصلوا معاه ويروحوا يعني حتى مش طايق يسمع الخطبه ممكن يكون معذور لان اللي بيخطب مش كويس بس هو ما ترباش على ان خطبه الجمعه دي اساس فرض فرض سبحان الله المهم بيقول جندب بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة شايف المسجد مليان شباب على وش بلوغ أو بلغ جديد لسه بتعملوا ايه وليه فتعلمنا الإيمان يا سلام بيعلمهم العقيدة فتعلمنا الإيمان التوحيد توحيد الله عز وجل أركان الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا شوف تعلمنا الإيمان 14 15 سنة بيتعلموا التوحيد طب 14 15 سنة دلوقتي اسألهم قول لهم التوحيد ايه قول لهم العقيدة يعني يقول لك يعني ايه عقيدة عقدة شنيطي يعني ولا ايه عقدة حبل كتير من الشباب والله انا عايزك تسأل كده اسأل اولادك حوالين منك دلوقتي يلا اعمل امتحان دلوقتي واتصل عليا قول لهم عقيدة يعني ايه طب اسأل اللي حوالين منك قول لهم توحيد يعني ايه واركان التوحيد ايه واركان الايمان ايه نواقض التوحيد ما هو الوضوء ليه نواقض يبطل التوحيد ليه نواقض يضيع كأنه مفيش سبحان الله العظيم ما تشوف اسأل أو كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام بيتعلموا التوحيد وهم فتيان حزاورة على وش بلوغ فين دول في الجامع دلوقتي وليه ما نودهمش الجوامع ونه- نعمل لهم ليه ما ن- ما رجال الأعمال حوالين منهم مساجد كبيرة ما يخصصوش غرفة بالتعاون مع وزارة الأوقاف يعملوا فيها عشر كمبيوترات والعشر كمبيوترات عليها برامج إسلامية ليه ليه ما يعملوش برامج إسلامية كتير في برمجيات كتير لشركات إسلامية كتير على أعلى مستوى في كل مجال قصص الأنبياء والعقيدة والعبادة والخلق والدين وال- والقصص التعليمية وال- والقصص ال- الخيالية والسيرة النبوية حاجة رائعة طب ليه ما تكونش في المساجد ليه ما نعملش باستمرار كل أسبوع مسابقات في المساجد للأولاد اللي على وش بلوغ اللي يحضر أكتر ياخد جايزة دعوة إلى الله عز وجل مقصرين إحنا كتير والله مقصرين لأن إحنا لو ما عملناش كده والأولاد ما اتلزقوش في المسجد إيه اللي هيحصل إيه هيضيعوا مننا هيبقوا في الشوارع وفي السينمات وعند المخدرات ومع البنات ومش عارف إيه ربنا يحمي أولادنا وإحنا عملنا هنا حوالي أربع أو خمس لقاءات كان ورا بعض تحت عنوان أولادنا والمساجد أهي يلا نعلم أولادنا الإيمان والقرآن كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا بعد ما ناخد الاتصال نقول لكم بقى الشباب كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إزاي السلام عليكم أم لؤي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير يا شيخ أحسن الله إليكم الله يبارك في حضرتك اللهم آمين ربنا يبارك لك آه شيخ بعد إذنك عايزة بس جمع بين حديثي النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم آه آه الاستهام على الصف الأول وفضله و- والحديث بتاع أو كما قال صلى الله عليه وسلم آه إن ف- آه أول شروط أول آه، صفوف الرجال خيرها وآخرها شر شرها, شرها حاضر وال- والعكس بالنسبة للنساء آه.
هل ده ينطبق على النساء على مصلى النساء وال- ولوحدهم؟
سأقول لك إن شاء الله بارك الله فيك جزاك الله وفيك خير بارك سلام.
طيب أختنا ملائي نديها الإجابة وندخل على حكاية الشباب في الدعوة إن إزاي النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بالشباب في الدعوة وجمعهم حوالين منه أختنا وملائي بارك الله فيها بتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أولى لو يعلم الناس ما في النداء يعني في الأذان والصف الأول يعني تبقى فيه ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه يعني يعملوا قرعة يعني في الم- الصف اتملى وفي مكان يسع واحد بس ما تقولش اتفضل اعمل حاجة لا والله اتفضل انت لا ما فيش ايثار في القربات يكره الايثار في القربات اللي يسبق يقف اوعى تقول له اتفضل اعمل حاج الا اللي ورا الامام بالظبط يكونوا ثلاثة من الحفظة او من الفقهاء علشان ينوبوا عن الامام لكن ما عدا كده بقى اللي يسبق حتى لو كان عنده عشر سنين ومميز ويعرف الطهارة من حقه يقف في الصف الاولاني واللي يرجعه دي تبقى جريمة والحديث اللي بيقول لك ان الأو- الرجال الاول ثم الصبيان حديث ضعيف وثبتت أدلة كثيرة قلناها في لقاء أولادنا وال- في أربع لقاءات هنا في القناة قديما وموجودة على موقع قناة الرحمة أولادنا والمساجد ونساؤنا والمساجد موجودة وإحنا جبنا الأدلة على إن هم يبقوا في الصف الأولاني من حقهم لما يوصلوا الأول المهم فيعملوا يعملوا قرعة عشان مين يقف في الصف الأولاني بس في الوقت ذاته بيقول شر صفوف النساء أولها ده لما يكون صفوف الرجال وراها النساء على طول من غير ساتر ما هو أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجال ورا منهم النساء ما فيش ستارة ولا أي حاجة ما فيش فعشان كده كان بيحاول يخ... ش- يب- يبعدهم شر الن- صفوف النساء أوله عشان يبعدوا أكتر عن الايه عن ال- الرجال و... وشر صفوف الرجال آخره عشان يبعدوا أكتر عن النساء فلما فسدت وخربت الذمم بقينا نعمل لهم صندرة فوق أو نعمل لهم ستارة يبقى لما يكون في مصلى خاص بالنساء أو في ستارة حاجزة يبقى خير صفوف النساء أولها يبقى مفيش تعارض بين الحديثين اتصال السلام عليكم الأخ عبد الوهاب تفضل لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا لو واحد آه، مسلم أصلي وراه كفرني واحد إيه؟
مسلم أصلي أنا وراه آه كفرني وقال لي أنت مشرك كفرك قال لك إيه؟
قال لي هو قال آه، أنا بقول له السلام عليكم قال لي ما رضيش يرد فراح بقول له يا شيخ محمد ما بتردش السلام ليه؟ مش السلام ما بين المسلم وابش- وابش السلام وابتسامه في وش اخوك المسلم ولا ارد عليك السلام ترد باحسن منا فقال لي ارد عليك انت مسلم انت راجل مشرك وماشي مع نصارى ايه ده لا لا قلت له هذا- لا قلت له هذا ازاي انت تشركني وازاي انا ماشي مع نصارى انا ماشي مع النصراني عمري في حياتي ما اتكلمت معاه في دين ولا كده وده جاري والرسول صلى الله عليه وسلم وصلني ان ده جاري لا لا هذا مجرد الكلام عابر طريق هذا الكلام لا يتصور لا يتصور ابدا لا اظن ان احدا يكفر مسلما لانه يمشي مع المهم يا نصراني شيخ المهم انا وقعت في معصيه كبيره وهقول لك عليها اسمع حاجه الله يكفيك شر المرض ان انا تعبان نفسيا وجسمي متوتر طب ما ومش عايز.
تستر ما تستر على نفسك وتقولها لي في التليفون بعد الحلقه مم. اتصال اخر ايوه السلام عليكم السلام عليكم مصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، ازيك يا سيد اهلا بك وسهلا آه، حياك الله وإياك آه، بقول لك يا سيدنا آه، حضرتك دلوقتي متخاطب تمام وبالنسبة لموضوع قانون الزواج دلوقتي اللي هو 18 سنة تمام طب بالنسبة للموضوع اللي هو التحليل او اللي هو ال- آه، الكتابة اللي اقل من اللي هو دلوقتي بيحلله او كتابة عرف بس بيكون معروف عند الناس كلها لغاية ما يتم ال- البلوغ البنت السادس نعم بتسأل السؤال يعني حاضر أبو معاذ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ازيك يا دكتور شام الله يكرمك وشهد الله انه احبك في الله حبك الله ذحتنا فيه الله وغفر يكرمك.
لنا ولك بالله عليك يا دكتور يعني كدعوة او نداء لل- لاصحاب ال- ال- الحضانات او الكلام ده فعلا يا ريت يطبقوا زي ما حضرتك بتتكلم يعلموا يعلموا الاطفال الحروف مثلا الهجائية دي بال- بالقرآن بالمصحف لان احنا دلوقتي بنشوف فعلا اولادنا واولاد اولادنا كلهم الكلام دول بيعلموهم زي ما حضرتك بتقول بالتفاحة ايه قابل تفاحة والكلام ده يا ريت نتعلم يتعلموا امور الدين مثلا بالظبط.
يعلموهم السيرة ده هو حاليا في معظم الحضانات في عندهم ايام في الاسبوع فيها قرآن انا دخلت وشفت عندي ابن اختي في حضانة وليست حضانة الاسلامية حضانة عادية يعني بيدوهم القرآن يعني أج- في جزء عامة المدرسة اللي بتقرأ القرآن ماشي ما- مش اساسا مش حافظة مش مجودة للقرآن مم.
او مش عارفه تدرك يعني انا حضرت لهم صحيح.
لقاءين مثلا في اسبوعين لقيت المدرسه والله والله يا دكتور انا كنت واقف بره يعني واقف على باب الحضانه من بره والله في التجويد بتاعها اخطاء كتيره يعني حاولت كلمت انا حضرتك من ده اسكندريه حتى ده حتى كلمت في ده, الشيخ ده, اسامه ده مش في المدارس لوحدها ده حتى في المعاهد الأزهرية كثيرون من الذين يدرسون للأولاد لا يتقنون قراءته دي بلوى عامة ربنا سبحانه أنا, وتعالى أنا مش يعافينا.
عايز أقول المعهد عشان أنا أساسا يعني كشيخ المعهد عندنا في اسكندرية أنا أحسبه على خير أنا الشيخ الشيخ عبد الحليم معهد الشيخ إيه؟
عبده معهد زلنا، إيه؟
يعني أنا أحسبه على خير معهد إيه نعم معهد إيه المعهد الديني معهد أهلي ما هو معهد اسكندرية معهد الديني اسكندرية.
بتاع- بتاع- طب يبقى سلم لي على معهد سموحه جنبه السنه وما بيحضروش خالص وما فيش حد بيبعت انذارات لاي حد والاولاد ما بيروحوش المعهد بقالهم ثلاث شهور ولا اربعه ولا خمسه يبقى سلم لي على معهد سموحه الله يكرمك النموذجي جنبه آه.
ماشي يلا ام احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه
لو اتفضلي.
سمحت يا شيخ أنا عايزة بس أستفسر عن آه، لبس النقاب هل هو فرض أم سنة أنا لما نويت إن شاء الله لبسته لبسته في يوم آه، فرح بنت خالي ورحت و... وطبعا يعني سمعت كلام يعني غريب جدا و... واتأذيت بسبب الكلام ده قالوا لي ايه اللي عملتيه في نفسك ده ايه اللي عملتيه في نفسك ده اصبري معرفش ايه واحتسبي فانت على وبصراحة هدي أنا ر...
اصبري واحتسبي فأنت على هدي أمك خديجة ألا تشرفك وعلى هدي أمك عائشة ألا تشرفك وعلى هدي أختك فاطمة الزهراء ألا تشرفك دعك من هؤلاء الذين لا يرضون بالنقاب ولا بالخمار الأخ عبد العزيز السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة شيخنا الله الفاضل أهلا وسهلا آه، أشهد الله أني أحبك في الله أحبك الله الذي اعتنى فيك بقول لك يا عم الشيخ آه، دلوقتي عايز حضرتك تحذر الناس والشباب من بعض ال- آه، إن في حملات تبشير بتدخل الشباب على أساس إن مكتبة عادية وتديهم كتاب ال- الانجيل ويبدا يتكلم معاه ويعرض عليه شبهات ذكرنا من ذلك في هذه ال- في ال- الشبهات في ال- في الم- في الحلقة القا- الف- الق- الفائتة ذكرنا مشاهد عمن يوزعون الإنجيل آه، مجانا يعني على بيقول الناس آه، ان في احنا بنحل الكذب وبنحرم الكذب منين بنحله في احاديث الرسول مم.
ان الصدق يهدي الى البر وفح- وينفع ان احنا نكذب على العدو القاء الذنب يعني بيصلي معانا يعني, في المسجد يعني بيعملوا شبهة بيقولوا إن النبي بتاعكم صلى الله عليه وسلم بيقولوا إن النبي عندكم بي بي بيحل الكذب اه منين حرمه لا طبعا ان مش- الصدق يهدي الى البر والكذب يهدي للفجور ومنين بيحلله في ان الكذب على العدو والكذب على الزوجه مش والكذب فاهمين دين بين ال- أصلا هم مش التفاصيل.
فاهمين دين إحنا نفهمهم نفهمهم ونقول لهم إن الكذب هنا ليس كذبا على الحقيقة بل هي خدعة أو خدعة أو خدعة والحرب خدعة وينفع تقول خدعة وخدعة وكل واحدة لها تأويل والكذب هنا اللي هو التعريض التعريض يعني ايه يعني الاتيان بكلمات اللي بيسمعها يفهم حاجة وانا اقصد حاجة تانية يبقى هنا في اصلاح بكلمات تحتمل معاني زي سيدنا ابراهيم عليه السلام ما قال اني سقيم ان قال لك- لاهله كده ولاهل بلده ولقومه اني سقيم اه سقيم كانوا رايحين هم يحتفلوا بالمهرجان والاصنام بتاعتهم بره البلد في اليوم بتاع المهرجان بتاعهم فانت مش هتيجي معانا يا ابراهيم قال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ الى الهتهم المهم هو قال اني سقيم يعني ايه سقيم يعني مريض انت لما تسمع واحد بيقول لك انا مريض اه ربنا يشفيك عندك سخونيه ولا عندك ايه ما هو سالتوش مريض وخلاص سيدنا ابراهيم قال لي اني سقيم بس مش السقم او المرض الحسي اني سقيم يعني ايه انا تعبان معنويا عامل زي ما واحد يضغط على واحد يقول له يا اخي مرضتني يا اخي مرضتني يا اخي جبت لي العايه وهو ما جالوش عايه ولا حاجه قصده يقول له انت حطيتني في حاله عامله زي حاله اللي عنده مرض لابس لابس جسمه او لابت في جسمه فهي معنى كده دي الكذبات الثلاث معناها كده ونسأل الله أن يهديهم إلى دين الإسلام ومن هنا نحن ندعو كل غير المسلمين أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن يتعرفوا على الإسلام من مصادره الصحيحة وألا يلتفتوا إلى تلك الشبهات الأخت أم أحمد بتتكلم عن النقاب مدرستان مدرسة تقول فرض وواجب ومدرسة تقول مستحب وكلا المدرستين اللي بيقولوا فرض وواجب أو المدرسة اللي بتقول مستحب بيتفقوا على أنه إذا كان الزمان زمان فتنة أو فساد أو كانت المرأة جميلة أو لم تكن جميلة والزمان فاسد والناس فاسدون يجب عليها أن تلبس النقاب فإن لم يكن زماننا زمان الفتنة والفساد فمتى يكون ذلك الزمان يبقى أنت على حق يا أم أحمد واثبتي حتى والله انت فتحت لينا امر ج- يعني اتصلت اتصل علي بعض الاهالي آه، من مدرسه اسمها مدرسه المدمر ثانوي فني في مركز طمه سوهاج اللي هي مدرسه المدمر ثانوي فني مركز طمه سوهاج اللي بيقولوا ان المدرسه بتقول لهم اللي هتيجي لابسه الخمار مش هتدخل الم- مش النقاب كانوا بيمنعوا المنقبات دلوقتي المنتقبة تدخل المدرسة غصب عن التخين وأهلها يروحوا يقفوا عند المدرسة ويدخلوها بالعافية ممنوع حد يمنع منقبة من دخول المدرسة آه ممكن نكشف عن وشها قدام مدرسة أو سكرتيرة أو, خ... أو عاملة في المدرسة ماشي وقفوا عاملة أو سكرتيرة أو مدرسة تشوف وشها تتأكد إن هي طالبة لكن لا يجوز شرعا ولا قانونا إن تحرم المنتقبة من دخول المدرسة هو إيه؟ هو ولا ولا الجامعة هو إيه، احنا بنرجع لورا ولا ايه لا ده دي بيتصلوا عليا اهالي بناتهم اتهددوا في المدرسة مدرسة المضمر ثانوي فني مركز طيمة سوهاج قالوا لهم اللي هتيجي لابسة الخمار الخمار اللي هي بتاع الطويلة والشوم باين مش منتقبات هتتحرم من دخول الامتحان يوم السبت يا وزير التعليم نعرف عنك الخير واستمعنا إليك في إذاعة القرآن الكريم في لقاء مرة بيجي الساعة 8 للساعة 10 كنت رائعا وموفقا ونعلم عنك الخير ونبل الأخلاق وأنك صاحب هدف ورسالة أنقذ هؤلاء البنات في مدرسة المدمر المختمرات حتى لا يضعن الأخ اللي بيقول إن حكاية الزواج 18 شوف البنت متى بلغت وأطاقت الزواج وطاقة الزواج دي بتقول عليها الأم يعني النساء عارفين أحوال بعضهم تقول لك البنت تقدر تتجوز ده شرع ربنا متى بلغت وأطاقت الزواج تزوج كونكم بقى بتجوزوها قبل 18 وتستنوا لحد ما يجي 18 وتكتبهم يبقى الولي حاضر والشهود وعلتوا الجواب والدنيا حضرت وعرفوا ان فلان وزوجتك وقبلت خلاص ماشي مفيش مشاكل والتوثيق بعد كده ودي آفة من آفات المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة هو اللي حاطط القانون بتاع الأسرة اللي بيحكمنا لحد دلوقتي وأنا أطالب مجلس الشورى القائم بأعمال مجلس الشعب أن ينظر في قانون الأسرة الذي وضع بخباثة ليدمر الأسرة ويسمح بانتشار الزنا بتضييق منافذ الزواج وده معروف ويا- وإحنا اتكلمنا عنه هنا في القناة واتكلمنا عنه في أماكن كثيرة اتكلم عنه الكتير حتى أنا بطالب أهو يا نساء مصر الشريفات يا نساء مصر المسلمات يا نساء مصر اللائي يتخذن الإسلام شعارا ودثارا كن على قلب امرأة واحدة وطالبنا بعزل المجلس القومي للمرأة هو هو المجلس القومي للمرأة اللي قبل الثورة اللي كان بيدمر الأسرة وبيقسي الشريعة الإسلامية ده حتى إحداهن ماسكة رئاسة المجلس القومي للمرأة على لسان الدكتور محمد عباس راحت السعودية في مؤتمر قالت لهم عمركم ما هتتقدموا إلا لما ترموا كلام ابن تيمية وأبو هريرة ورا ظهركم وتدسوا عليه بجزامكم ولما وثيقة المرأة العفنة اللي في الأمم المتحدة قام بعض ال- الوفد المصري يعترض عليها في الأمم المتحدة المجلس القومي للمرأة في مصر بال- بالوفد بتاعه انسحبوا اعتراضا على ان بعض البنود آه، م- آه، ال- بيطالب بها المسل- المسلمين عشان تتعدل مجلس القومي للمرأة لا يمثل المرأة المسلمة من الآخر لا يمثل الهوية الإسلامية وأنا مش عارف نساء مصر العفيفات في التيار الإسلامي ل- ساكتات لماذا يا نساء مصر طالبنا إن اللي يمثلكم في المجلس القومي للمرأة يكن عفيفات يكن أصحاب هوية إسلامية أنا أقسم بالله قرأت مقالا من عدة سنوات سبعة ثمان سنوات ربما تقريبا 8 سنوات للكاتبة سهيلة زين العابدين في المملكة العربية السعودية كان المقال ده منشور في جريدة المنهل مجلة كده اسمها المنهل الأستاذة سهيلة زين العابدين كتبت تقول إيه، دعيت إلى إلى مؤتمر للمجلس القومي للمرأة في مصر اللي هو هو موجود لحد دلوقتي بنفس الوجوه بتاعته ما اتغيرتش بل ازدادوا سوءا وضراوة وحربا على الهوية الإسلامية بتقول إيه الدكتورة سهيلة زين العابدين تقول كنت أنا وواحدة بس اللي بيمثل التيار الإسلامي بتقول وكان لما نيجي نتكلم على المنصة يسقفهم ويهيجوا علينا عشان ما يسمعوش كلام ربنا ولما تيجي واحدة بقى من العلمانيات أو الليبراليات أو الملحدات تتكلم كلهم يسكتهم ولما نطلب وقت زيادة يرفضهم ولما الآخرين الأخريات يطلبنا وقت زيادة يدوم وقت زيادة وكان في حاجة اسمها ورش عمل اسمعوا الطمة الكبرى بقى الد- ده كلام الدكتورة سهيلة زين العابدين في مجلة المنهل من عدة سنوات بتقول ورش العمل بعد المؤتمر ما ينفض بنقعد كده خمسات عشرات كده على ترابيزات نتناقش مع بعضنا بتقول كان من ضمن الملفات المعروضة علينا من أعضاء المجلس القومي للمرأة كيف كيف كيف ننشر الشذوذ الجنسي بين النساء في مصر كيف ننشر زواج المرأة من المرأة في مصر أقسم لكم بالله هذا مكتوب في المجلة على لسان الدكتورة سهيلة زين العابدين وتطلع تكذبني إن كانت حية أطال الله عمرها ونفع به عرفتوا ليه نساء مصر مجلس القومي للمرأة لا يمثل أنا عن نفسي بقوله بلسان زوجتي وأمي وأختي وقريباتي بقول مجلس القومي للمرأة لا يمثلهن لأن هويته غير إسلامية والمجلس القومي للمرأة حرب على الإسلام وأنا مش عارف الرئاسة ساكتة عليه ليه مش عارف مجلس الشورى ساكت عليه ليه مش عارف الإسلاميين ساكتين عليه ليه وبينشروا عفن فكري وضلالات عشان يضيعوا الدين معلش سامحونا تفتحونا في حاجات كده يلا هم. اتصال السلام عليكم هم.
عليكم السلام ايوه اتفضلي آم، كنت عايزة أسأل حضرتك آه، كنت حضرتك بتتكلم على الأولاد ووجودهم في المساجد صح؟
نعم.
آه، أنا من القاهرة وأنا عندي ابني 16 سنة آه، ممكن أكون قصرت معاه في الأول إن أنا ما ما ربطتوش بالمسجد بس أنا حاولت كتير جدا آه، حضرتك سامعني؟
نعم آه، بس حاولت كتير جدا بس أنا رحت مساجد كتير حضرتك ما فيش جذب للأولاد كل ما أروح صحيح لازم الولد يحفظ قرآن آه، في الأول شرط ليس شرطا ليس شرطا ينبغي على إدارة المسجد أن تعيد النظر في هذا الأمر ده احنا آه، لا حضرتك هو ما فيش مسجد يعني انا عايز اقول لحضرتك وصلت لشيوخ آه، طبعا بدون ذكر اسامي مم.
وصلت لشيوخ كتير و- آه، ش- يعني شيوخ كبار يعني شو- شيوخ حضرتك بيطلعوا في التلفزيون وانا يعني وصلت لهم الحمد لله ولكن كلهم بيرفضوا ان هم يتعاملوا مع الاولاد في ال- يعني ان هم يعني يقول لك لا انا عايز طالب علم يعني طالب علم حديث طالب علم فقه والله آه، أنا- هو ده أنا بقول ال- أهو.
ال- عشان- الشيخ بياخده هقول لحضرتك ع- انا سكندري يعني عايش في الاسكندريه لو اي مسجد في الاسكندريه دعاني وقال لي عندنا 70 80 50 20 60 تلميذ في الابتدائي والاعدادي عايزين حضرتك تديهم محاضره كده بالاسلوب اللي يتناسب مع افهمهم انا على تم استعداد ولو دعيت الى اي مسجد في القاهره يقول في الايام اللي اكون فيها في القاهره عندنا 20 50 60 ع- 100 اي عدد مجموعة من شباب الإعدادي والثانوي حضرتك تديهم كده وجبة عن الإسلام بالأسلوب اللي يتناسب ماشي وهاجي لهم لابس البدلة والله بلبس بدلة وأنا رايح الكلية يعني بنلبس والبس نص كم وكاجوال واروقهم كمان واضحكهم واخليها لهم ان شاء الله مسرحيه محترمه بس في النهايه يحبوا الدين جدا جدا جدا ولا ازكي نفسي على الله عز وجل مفترض نعمل كده عشان نحبب اولادنا ونسال الله ان يبارك لك في ولدك وللمسلمين جميعا في اولادهم اتصال السلام عليكم السلام عليكم ساره ولا ايه أيوة السلام عليكم اتفضلي
آه، يا شيخ شهاب آه، آه، السلام عليكم آه، بس ك- كان عندي شكوى لحضرتك بسبب إن لينا جمعية بتاع جامعة الأزهر ايوه خيرا آه، هو- هو أنا كنت عايزة أقعد في المدينة الجامعية فقالوا لي ما ينفعش عشان انت انتساب ما ينفعش تدخلي المدينه الجامعيه عشان انت تساب اه عشان أنا انتساب طب ف- طب ده, ده ده موافق للوائح في الانتساب للمدينه ولا لا؟
هو أنا والله مش عارفة بس أنا رحت قالوا لي ما ينفعش عشان انت انتساب فقلت ماشي فعديت الترم الأول وعادي وكده وقالوا لازم تجيبي تقدير كويس في سنة أولى عشان السنة الجاية أقعد كويس.
في المدينة كويس طب أنا دلوقتي لحد دلوقتي أنا في الترم التاني اهوت معرفش ولا محاضرة ما حضرتش ما حضرتش ولا محاضرة خالص بسبب إن أنا بروح وباجي وبخاف من الطريق وكده يعني مش مش بروح عندك وباجي حق.
زي الأول مم.
انا كده هجيب مجموع ازاي عشان في سنه تانية اقعد في المدينه وفي والله حاجه وفي حاجه اسمها استضافه ما وافقوش ان هم يعملوها وفي حاجه اسمها التماس عشان خاطر الامتحانات ان انا اقعد هناك في ايام الامتحانات بس برضه ما وافقوش عليها فانا دلوقتي عايزه اعرف يعني حتى في الامتحانات انا لما بمشي من من بيتي اروح الجامعه يعني بمشي من الساعه خمسة او الساعه ستة بوصل الجامعه الساعه 12 ونص أيوة.
في ايام الامتحانات اللجنه بتبدا الساعه 9 ونص فاهم انا يعني ما والله لحقتش بصي اللجنة انا ولا- هعتبر ده نداء منك الى فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر والى المحترم الاستاذ الدكتور رئيس جامعه الازهر والى الاستاذ الدكتور المسؤول عن آه، الفرع المدن الجامعيه نسال الله عز وجل ان يوفقكم لكل خير امثال آه، حاله بنتنا ساره اللا لا مكان لهن في المدينة الجامعية نرجو أن تعملوا على استضافتهن في المدينة أيام الامتحانات على الأقل حتى نكفل لهن الجو المناسب والملائم وبعدين لو المدينة ما فيهاش أماكن احنا انا بقول اهو ممكن نعمل مشروع عاجل نقول نعمل اعلان والله لو الازهر عملها لو ما فيش ماده عنده او ما فيش مال بس اعلان صغنون في اي جريده كده وفي اي قناه يعلن الازهر الشريف او تعلن جامعه الازهر عن مشروع وقف لله تعالى وهو وقف رعاية طلاب العلم أو طالبات العلم لإيجاد مكان لإيوائهن أيام الامتحانات هيقوم هتلاقوا ناس كتير يقول لك أهو تفضل ألف تفضل ألفين تفضل عشرين ألف تقوم واخد آه، عمارتين تلاتة عشرة عشرين جنب المدينة الجامعية في مدينة نصر وتقول دي استضافة للبنات اللائي ليس لهن مكان والله الطرق كثيرة لو أردنا أن نفعل فأسأل الله أن يفتح لهن أبواب الخير وربنا يسترك ويستر بناتنا أبو معاذ أبو معاذ آخر السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا دكتور أهلا بك وسهلا والله يا ابني بحبك في الله حبك الله لذا حبتنا فيه والله احنا عندنا انا في قريه في الفيوم في قريه كحك بحري والله في معهد والله لا يسر العدو ولا حبيب ده مش معهد دول معاهد اقسم بالله عندي عيل في سنه رابعه والله ما يعرف ما بيعرف يكتب اسمه أنا أولادي وده ابنك حيرة بيتكلم أولادي المدرسين.
أولادي الأزهرية أنا أزهري أبا عن جد وبموت في تراب الأزهر وعاشق للأزهر ومدخل أولادي الأزهر أولادي بيتحايلوا عليا أطلعهم من الأزهر الإعدادي والثانوي لأن هم يئسوا من التعليم الأزهري للأسف الشديد والله يئسوا يا- منه أنا ابني الكبير اللي في الثانوي وزملائه بيغيبوا بقالهم سنة مفيش إنذار راح لولي أمر على الإطلاق يبقى الأزهر ولقيت الكلام ده في طنطا وال... وال... والصعيد وبحري كل المعاهد بتشتكي يا دكتور ده جاي- ده جايبين ناس معاهم دباليم وم- وم- ومقعدين وم- وما فيش لو معاه دبلوم وبيدرس كويس وبيحترم المادة ماشي يا والله يا ريت والله العظيم والله بيجي اقسم بالله ما بيعرف الالف م- ف- ما بيعرفش والله ما بيعرف صلوا الله عز وجل أن يرزق المعاهد الأزهرية من يقيم أمرها ويصلح شأنها احنا اللقاء بتاعنا خلاص يظهر ان رواحل الاسلام هتاخد مننا اللقاء اللي جاي ان شاء الله لكن في الختام احب اقول لحضراتكم شوية بشارات حلوة كده سمعتها وانا جاي من مصادر ثقة واحد الزيت والرز اللي موجود في مصر هيكفي لسنة 2015 ودي اول مرة تحصل القمح هيكفي لحد شهر يناير وهذه لم يسبق لها مثيل في مصر الخبز انتشر في مصر خبز آدمي خبز يشرف وهذا من, من مما يحسب لوزير التموين 17 بنك يعرضون الشراء من الصكوك حتى تنتعش مصر اقتصاديا وده هيعمل رواج في الاقتصاد انخفاض سعر الدولار واحد وستة من عشرة مليون تأشيرة ليبية لاستخدام العمالة المصرية تصنيع 200 سيارة إما ترميم وإما تصنيع خالص بواسطة الهيئة العربية للتصنيع وعدة أمور أخرى القطارات والمتروهات هتبقى صناعتها 100% ابتداء من الأيام اللي احنا فيها بجودة عالمية الخير قادم أيها المصريون فأسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا مصر وعلى الشعب المصري وخاصة التيار الإسلامي أن يستيقظ في هذه الأيام وذلك لأن البساط يسحب من تحت أرجلهم أفيقوا أيها المصريون قبل أن تجدوا البساط قد خلع معلش اسمح لي بدقيقة إن الهيئة الش... ده البيان صادر النهاردة عن الهيئة الشرعية إن الهيئة الشرعية لتتابع ببل... ببالغ القلق أحكاما تصدر بإخلاء سبيل الطاغية الذي قامت الثورة عليه وسعت الأمة بجميع فصائلها إلى تقويض نظامه الفاسد الأمر الذي يستدعي حضور كل القوى الإسلامية والوطنية في مشهد حماية هذه الثورة المباركة إن الهيئة الشرعية تدعو جميع القوى الإسلامية إلى أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة الانقلاب على الثورة بحسم وقوة تصحيحا للمصالح الأنصار وحفظا لدماء الشهداء والثوار وليعلم أعداء الثورة في الداخل والخارج أن الأمة عند استشعار الخطر سوف يعدو صفها ملتحما قويا بما لا يسمح معه أن تعود مصر إلى الوراء وتطالب الهيئة الشرعية الرئيس الشرعي للبلاد والنيابة العامة بحماية ثورة المصريين والخلاص من رؤوس الفتنة والفساد والاستبداد وعلى جموع الشعب المصري الأبي أن يقوم بواجبه في حفظ مكتسبات الثورة في هذه الأزمات الحرجة وقى الله مصر وشعبها وحفظها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أفيقوا يا شعب مصر واعملوا لله أسأل الله أن يؤمنني وإياكم وأن يجعلنا ألسنة صدق ودعاة حق اللهم بارك في هذه القناة والقائمين عليها والعاملين فيها والمشاهدين لها وبارك في القنوات الإسلامية جميعها اللهم وكثر سواد المسلمين واحفظ أمنهم وأمانهم يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
رسول الله